زي ما انتم عارفين تمثل الأمة اليهودية اللي جالها المسيح له المجد بعد زمان طويل ولم يجد فيها ثمرا لأنه هتلاحظوا أن تشبيه اليهود بالحجر أو بالزرع أو بالكرم دي تشبيهات مكررة في أشعية وغرمية وحفقيال والفكرة ببساطة ان ربنا يتعب قوي مع الشجرة عشان تجيب ثمر لكن لو ما جابتش ثمر لازم تيجي لحظة النهاية اللي تلعن او تقطع قبل اليوم ده في انجيل يوحنا ربنا يسوع له المجد قال كل غصن سيء لا يأتي بثمر يقطع ويلقى في النار وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر يعني ما حدش فينا في لحظة يقول إيه أنا الحمد لله في حياتي ثمر طب وبعدين ده معناه إنه لازم يشتغل عليك تاني عشان تأتي بثمر أكثر وإلا برضه تقطع قبلها في كرازة يوحنا المعمدان برضه اتكلم بنفس المعاني وقال قد وضع في الفأس على أصل الشجر كل شجرة رضية لا تصنع ثمرا جيدا تقطع كلام يخوف احنا عايزين النهاردة نتكلم عن الثمر يا ترى في ثمر في حياتنا وايه هو شكل الثمر وايه انواعه وايه اللي بيعطلنا لأن الكلام يخوف لو ما فيش ثمر حتى لو في ورق تقطع حتى لو في منظر تستحق اللعن لأن أنتم عارفين إن شجرة التين كان ليها منظر مورقة خضرة عشان كده ربنا يسوع راح ناحيتها لأنه وجدها خضرة وبعدين إنجيل مرقس يقول لم يجد فيها إلا ورقا يعني رايح على اساس يكون فيها ثمر ما لقاش غير ورق فلا لا يكون فيك ثمر الى الابد فياتي كده بقى برضه في انجيل لوقا ربنا يسوع له المجد ادانا مثل عن قد ايه ربنا ينتظر انما تيجي لحظه يقول كفايه عن المثل بتاع الكرام اللي عنده شجره في ارضه ويجي كل سنه يقول يطلب ثمرا فيقول هذه ثلاث سنين آتي أطلب ثمرا ولا أجد اقطعه لماذا تبطل الأرض فيجي الكرام شر المسيح له المجد يقول له اتركها هذه السنة أيضا حتى أنقض حولها وأضع زبلا فإن صنعت ثمرا وإلا ففيما بعد تقطع واضح أن الكتاب بيركز على كلمة الثمر في انجيل يوحنا وانجيل لوقا وانجيل مرقس كلام يوحنا المعمدان كلام ربنا يسوع له المجد كلام بولس زي ما هنشوف بعد شويه كلمه ثمر فروت اهم حاجه في الحياه الروحيه هي اللي تقيس حياه الانسان روحيا هنقسم الثمر ثلاث حاجات نقول الثمر قد يكون ثمر التوبه وقد يكون ثمر الروح وقد يكون ثمر الخدمة وكل واحد فينا هو قاعد يحاسب نفسه على الثمر ده لأنه لو ما فيش حاجة من الحاجات دي ممكن يستحق اللعن ده حاجة تخوف مهما كان منظره لأن اليهود كانوا متدينين جدا أكثر مننا عشان كده ربنا يسوع يقول ان لم يزد بركم على الكتب والفريسيين فتدخلوا السماء طب ده بيصلوا كتير قوي ده بيصوموا كتير قوي ده بيعشروا حتى الشبت والكمون قال مش مشكله ده كله كوم والثمر كوم تاني اول ثمر نتكلم فيه ثمر التوبه معلمنا يوحنا المعمدان يقول اصنعوا اثمارا تليق بالتوبه ولا تقولوا لنا ابراهيم ابا لان الله قادر ان يصنع من هذه الحجاره اولاد لابراهيم يعني ايه دي الأول تكشف لنا أن ساعات الثمر يتعطل بحجة أو بعذر لينا اللي يشفع فينا لنا إبراهيم أبدا اليهود كانوا يقولوا كده يقولوا احنا معقول ربنا هيرفضنا ده جدنا إبراهيم ده كبير قوي عند ربنا هو بس يقول دول تبعي وربنا يعدينا كده على السما ساعات احنا بقى يطلع لنا حجج زي كده تقول معقول ربنا يرفضنا ده احنا يعني بنحضر الكنيسة ده احنا بنتشفع بالعذراء والقديسين ده احنا مسيحيين من يومنا لا الله قادر أن يصنع من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم ده لا يعفينا أبدا من أن ربنا هيطلب مننا ثمر أول ثمر هو ثمر التوبة ناس كثيرة تتوب لكن بدون ثمر ازاي واحد يغلط كلنا بنغلط يتضايق كويس يندم كويس يثور حلو يقول هحاول ما اعملش كده تاني كويس قوي يجي الكنيسة كويس قوي يروح لأب اعتراف ويعترف ده انت فل وبعدين ولا حاجة يرجع يعمل نفس اللي كان بيعمله قبل كده ده اسمه ايه ده ده شجرة مورقة بلا ثمر يعني توبة يعني تغيير فين ثمر التوبة؟ ثمر التوبة يعني طلعت حاجة جديدة إنما لو اكتفيت إنك حزنت على نفسك طب ما مش كفاية مطلوب الحزن ده ما مش كفاية لو الابن ضل قاعد مطرحه وتحفر على نفسه ورجع على نفسي وقال كم من أجير عند أبي يفضل عنه الخبز وأنا أهلك جوعا على قد كده كويس بس مالوش طيب وقعد لو قعد مطرحه ما كانش بقى الابن الشاطر كان فضل الابن الضال إنما لما قام ورجع لا فرعد بقى ده اسمه ثمر التوبة اسمعوا أثمارا تليق بالتوبة كم مرة الواحد يعترف ويرجع يعمل نفس الخطايا صحيح في حاجات تحتاج إلى جهاد سنين عشان ما نيأس إنما في مواقف تدل على ثمر توبة أديكم مثل أول ثمرة للتوبة هي الترك الترك إن الواحد يسيب حاجة يعني في قصة السامرية تلاحظوا ان في اخر كلامها مع المسيح طبعا حبت ربنا وكرهت حياتها القديمه وانفعلت انفعالات حلوه وبعدين لا كان لازم يحصل حاجه تركت جرته ترك الجره هنا له معاني عميقه ان الحياه الاولى كلها خلاص الميه اللي كانت جايه تاخدها دي مش عايزاها تاني لان ربنا يسوع اقنعها ان في حياه تاني في ميه تاني اجمل كتير من يشرب من هذا الماء يعطش أبدا قالت له مش عاوزاه مش هعيش العيشة القديمة تاني هسيب الراجل اللي في البيت ده مش هروح خلاص مش عاوزة العيشة القديمة إن لم تترك يبقى ما تبتش حتى لو قعدت وفرحت وحبت ربنا حتى مشاعر الحب مش كفاية لازم تنتهي بموقف معلمنا بطرس الرسول لما تقابل مع المسيح له المجد اتأثر جدا في لقا خمسة وقال له اخرج من سفينتي يا رب انا راجل خاطئ اعترف وقال ما استاهلش حس بذنب وسجد عند ركب على ركبه وبعدين ربنا يسوع طلب طلب قال له تسيب اللي في ايدك وتشتغل معايا لغاية اللحظة دي توبة بدون ثمر انما اول ما الكتاب قال ترك كل شيء وتبعه بس كده الكلام مظبوط بقى دخلنا في ثمر التوبه لانه ادى ظهره للصيد وللبحر وللشبكه وللسمك وللفلوس وللحياه الاولى دي حياه جديده ده ثمر بقى دي تفرح ربنا ده موقف صح اسمعوا اثمارا تليق بالتوبه النهارده كلام يخوف يوم الاثنين ده في البصرة دايما يخوف صراحة كده يوم الشجرة الملعونة حاجة تخوف المسيح بتاعنا طيب قوي وباله طويل قوي عشان تطلع منه كلمة اللعنة حاجة مخيفة مخيفة بس هي ما بتطلعش بالساهل تطلع بعد زمن طويل من الانتظار وطولة البال والمحاولات انما كل اللي هيفرق انها تطلع ولا ما تطلعش اللعنه دي هي كلمه الثمر يا ترى في حياتنا في ثمر توبه ربنا لو فتش في حياه كل واحد يلاقي فيه موقف خدته بناء على توبه سبت حاجه عشان خاطر ربنا ولا انت بتكتفي بشويه مشاعر شويه التزامات شويه صلاه شويه صوم شويه بصخه لا مش كفايه مش كفايه اللي يتقال علينا لم يجد فيها الا ورق كل ده ورق فهي مطلوب لان هو ده اللي يجيب الثمر بس لوحده مش كفايه من ثمار التوبه زي ما قلنا ترك كل خطيه على الاقل الخطايا الكبيره يعني قصه زكا فيها ترك صريح فيها ثمر زكا انبهر بربنا يسوع وحب المسيح اتأثر باتباعه ودخل بيته وقف قال له يا رب من هنا ورايح نصف أموالي أعطي للفقراء القرار ده اللي خسره نصف ثروته ده ثمر توبة ده يفرح السماء ده اللي خلى المسيح يقول اليوم حصل خلاص لهذا البيت طب ما من ساعة ما جيت يا رب ما هو واضح انه مبسوط وفرحان بيك ما قلتش ليه حصل خلاص قال لا حصل خلاص لما يبقى فيه ثمر لما يبقى فيه اكشن لما يبقى فيه نتيجة لما يعمل حاجة هنا عمل الحاجة اللي كان مطلوب يعملها قال نص فلوسي هديها للفقراء والنص التاني هرجعه لاصحابه لاني ظلمت وافتريت بس خلاص ثمار توبه اسمعوا أثمارا تليق بالتوبة بصراحة كده لو البصخة بتاعتنا دي ما انتهتش كل بصخة يعني بقرارات يبقى احنا ما زلنا في مرحلة الورق ننفعل ونصلي ونقضي ساعتين حلوين في الكنيسة وبعدين ايه اتغير في حياتك صالحت اخوك ولا لا اتنازلت عن عندك ولا لا قلبت الصفحة ولا لا عاندت مع نفسك في غلط ولا لا خدت قرار حاسم حازم ربنا بيقوله لك في ودانك وانت مش راضي تسمعه خدت القرار ولا لسه لو ما خدتوش يبقى ما فيش ثمر توبة وقد تستحق اللعنة مع كل التدين كلام يخوف مخيف هو الوقوع في يد الله الحي اسمعوا أثمارا تليق بالتوبة أول ثمر في التوبة هو الترك سبت خطية ثاني ثمر في التوبة إنك تعمل عكس الخطية ده اللي يسميه ساعات معلمنا بولس الانتقام من الشر يقول مستعدين للانتقام على كل عصيان يعني ايه يا رب هنتقم من ايه هتنتقم من الشر يعني زكى لأنه كان بيحب الفلوس انتقم من من الشعور ده بأنه طلع كل الفلوس واحد زي موسى أغسطينوس لأنه كان واقع في الزنا وفي الخطايا انتقم فعاش بتول واحد عنيف زي أبا موسى الأسود كانت خطيته الأولى العنف وال... انتقم بقى وديع اسمه ثمر توبة ثمر توبة يعني إيه؟ يعني عمل عكس اللي كان بيعمله مش هو كان دمه حامي وعصبي هيبقى وديع وحليم وطول البال يتضرب بيه المثل ثمر توبة يبان تغيير بجد حاجة تفرح تغيير بجد موقف من حياته عند فيه وخد وأصبح واحد تاني يبقى أول ثمر للتوبة إنك تسيب الحاجة الغلط ثاني ثمر للتوبة انك تعمل عكس الغلط شوف ايه عكس الغلط اللي انت بتعاني منه واحد مثلا خطيته الاولى الكذب لسانه خد على الكذب ثمر التوبة ان يكون صادق حتى لو راح فيها ده اسمه انتقام من الشر مهما كلفه يبقى صادق بعند كده ده اسمه ثمر توبة فرح ربنا ويعفيه من اللعن يحميه من لعنة شجرة التين تاني نوع من الثمر اسمه ثمر الروح طبعا الثمار كلها مرتبطة ببعض لكن معلمنا بولس يقول ثمر الروح محبة فرح سلام طول أناة لطف صلاح إيمان وداعة تعفف الثمار دي هي اللي ربنا مستني يقطفها انت بتصلي كتير كويس طب المحبة زادت ولا لا بصراحة ربنا مش هيقيسنا بصلواتنا بس هيقيسنا على محبتنا هل الناس حاسة انك بتحب الناس اكتر قلبك بقى اوسع ولا لسه لو المحبة زي ما هي ولا دقت يبقى كل صلاتك ملهاش قيمة طب انت بتصوم كويس ورق كويس مش غلط انما هل بقيت فرحان بربنا اكتر من الاول ولا لسه متنكد على طول وقرفان من العيشه و... الله ام الحياه الروحيه فين نتائجها لو انت عايش مع ربنا صحيح لازم يبان عليك فرح نتيجه طبيعيه للحياه الروحيه نتيجه والا يبقى مفيش ثمر يبقى انت عايش مع ربنا ومش فرحان طب وانت سرقت ايه على واحد مش عايش مع ربنا ما كل الناس مغمومه لما انت كمان تبقى مغموم طب في حاجه غلط سلام طبيعي الانسان البعيد عن ربنا عنده قلق وخوف وبتاع طب انت الانسان الروحاني اللي بتصلي وبتصوم بقى عندك سلام حاسس ان ربنا شايلك شيل شايف كل الاشياء تعمل معا للخير لو ما عندكش سلام يبقى ما فيش ثمر امال انت بتعمل ده كله ليه في حاجه غلط في حاجه ناقصه طول امان ثمر هل بالك طويل على الناس كنت زمان بتقول انا روحي في مناخيري وما بستحملش الكلمه ماشي بقينا بنصلي وبنصوم وبنقرا الكتاب ويمكن بننزل خدمه كويس يا ترى الكلام ده خلاك طويل البال ده الطبيعي انك بقيت بتاخد من صفات ربنا وبتبان عليك ده اسمه ثمر الروح الحياة الروحية طلعت فيك نتائج أظهرت جمال المسيح عليك لطف هل بقيت لطيف مع الناس وداعة تعفف هل بقيت عفيف في لسانك في كلامك في نظراتك في طموحاتك عفيف مش عاوز حاجة سبعان بربنا ده نتائج الحياة الروحية كده ثمر الروح ولا انت بس بتعمل شغل الروح من غير ثمر هنبقى يهود لو قعدنا نصلي ونصوم نطلع العشور بس ما فرقناش عن اليهود ان لم يزد بركم على الكتب والفريسين مش هتدخلوا السما طب ايه اللي انت مستنيه كنت مستني ثمر ما لقيتش ثمر ثمر التوبة وثمر الروح عشان كده الكتاب يقول امتلئوا بالروح لما الواحد يمتلئ بالروح القدس تبان عليه ثمار تبان عليه النعمة يبان عليه تغيير لو ما بانش عليه تغيير بأي درجة يبقى في ثمر يبقى في حاجة ناقصة ايه اللي يعطل ثمر الروح او ثمر التوبه ساعات اللي يعطله شعور الاكتفاء يعني ايه الشيطان شاطر في الحته دي يقول في ودانك بالذات الناس اللي تواظب وتيجي الكنيسه وكده الحمد لله انت بتصلي بتخف سمعتك تقرا الانجيل كل يوم تتناول كل اسبوع احسن من كده فالواحد يجي له احساس مزيف بالكفاية الكفاية ازاي هو ده ورق بس كفاية لا مش كفاية مين قال انه كفاية كفاية ده عندك انت بس عند ربنا مش كفاية خالص الشعور ده جه لملاك كنيسة اللاوتكيين ملاك اسقف قديس في رؤية ثلاثة بيقول له انا زعلان ربنا بيقول له انا زعلان انا شايفك لا حار ولا بارد انت فاتك ليه شوفوا ليه لأنك تقول إني أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء عنده إحساس كده الحمد لله بنصلي الحمد لله صمنا الصيام من أول الحمد لله ما ما بنأذيش حد أنت إيه غني استغنيت يعني مش محتاج توبة خلاص مش محتاج ثمر مش حاجة غلط ده الكلام كان لراجل قديس في منظر الناس كان بيكلم ملاك ملاك يعني إنسان زي الملاك قال له أنا زعلان ده أنا مجمع أن أتقيأك لأنك تقول إني أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء قال له لست تعلم أنك أنت الشقي والبائس وفقير وأعمى وعريان ياه شغلانة كبيرة أوي ليه؟ لم يجد فيها إلا ورق أنا عارف أعمالك إنك بتصلي وبتصوم وبتخدم بس أنا شايف الحكاية كلها ورق طب أنت عاوز إيه أكتر من كده يا رب؟ عاوز ثمر عاوز ثمر فأول حاجة تعطل أن الواحد يثمر هو الاكتفاء بالورق شوفوا في المزمور الأولاني اللي نصليه كل يوم في باكر يقول طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة المنافقين وفي يقول مثل شجرة مغروسة على مجاري المياه مجاري المياه دي الروح القدس عمال يتملي طب كويس مثل شجرة مغروسة على مجاري المياه تعطيها ثمرها في حينه يا سلام ده يعجب ربنا قوي ده كأن كل يوم الصبح معانا عظة عن الثمر خلي المية تدخل بالصلاة بالإنجيل وتطلع ثمر عينك على الثمر الأول تعطي ثمرها في حينه وورقها لا ينتشر يعني ايه مش هنبطل نصوم مش هنبطل نصلي مش هنبطل نيجي الكنيسة ده الورق مش هيقع هيستمر انما اللي يهمنا الاول ايه تعطي ثمرها في حينه ده هو ده طوبى للرجل يا بخت اللي عينه على الثمر مش الورق احنا بنخدع نفسنا احيانا بممارسات روحية نكتفي بيها ونتبرر امام ضمائرنا وخلاص طب مين قال انك انت بريء قدام ربنا نفسه انك بار في عينين السماء الفريسي كان بار في عينين نفسه وبيصوم وبيصلي وبيعشر وشغلانه ما كانش بار في عينين المسيح اما العشر كان بار في عينين ربنا بشعور التوبة مع ثمر مع موقف أكثر حاجة تعطل الثمر هو الاكتفاء بالورق الاغتناء المزيف ان الواحد يعتبر نفسه غني بربنا وهو اساسا ما عندوش حاجه منظر بس تاني حاجة تعطل الثمر هو الذات الأنا هي قريبة للي فات إن الواحد ما بيطالبش نفسه بأكتر من اللي هو فيه لأنه شايف نفسه كويس زي اللي فاتت شوية إن الواحد كبرياءه بيخليه شايف إنه أحسن من اللي حواليه إنه دايما يقارن نفسه بناس أقل منه الذات توقع الثمر تبوظ الغصن كله تخلي الغصن فاسد ملوش قيمة مهما كان ثابت ما مش هيكمل ثبات ساعات الواحد يكون بيعمل كل حاجة روحية إنما إحساسه داخليا إنه أحسن من كل اللي حواليه وهذا الإحساس يخنق الثمر يخنق ما يخليش فيه نمو روحي أبدا مهما عملت إن شاء الله قعدت اليوم كله تصلي ما تتحركش من مكانك خطوة ليه؟ لانك شايف نفسك احسن من اللي حواليك والعكس اكتر حاجه تخلي الثمر يجي بسرعه التواضع لما يكون الواحد متواضع ومكسور قدام ربنا تلاقوا الثمر يطلع بسرعه النتائج تيجي سريعه يعني السامريه دي ما هي مكسوره ومبهدله وحاسه انها مش نافعه في حاجه تلاقوا الثمر سريع جدا بسرعه بقت واحدة تانية وبسرعة قلبت الدنيا وجابت ناس للمسيح وبسرعة بقت إنسانة فاضلة ونقية تقية الله إيه ده كل ده إيه السرعة دي كلها لأنها من جواها عارفة إنها أقل من كل الناس مش محتاجة حد يديها وعظة في التواضع هي من جواها متأكدة ما أوحش واحدة في الدنيا هذا الشعور خلاها سريعة جدا في الثمر إنما في واحد تاني حاسس إنه كبير وسهل علينا نقول أخطيت وسهل علينا نقول أنا خاطئ وسهل علينا نقول كلام في تواضع إنما ترى القلب جوه في إيه أنت حاسس جواك بإيه وأنت طالع من المسخ قابلت شخص محضرش حاسس مين أحسن تقول لي هو دي عاوزة سؤال طبعا أنا أنا دخلت البصرة وصليت مين قال لك إنك أنت أحسن ما يمكن يطلع هو ده أصحاب الحادي عشر وسبقنا كلنا مين قال ما يمكن ده بيكلم ربنا في الشارع واحنا واقفين في الكنيسة سرحانين مين عارف الأمم كانوا في نظر اليهود شوية حيوانات ما بيفهموش عارفين الكتاب قال إيه؟ طلع اليهود هم اللي حيوانات وما بيفهموش مع ان اليهود كانوا دايما يفتخروا ان هم عارفين كل حاجه الكتاب يقول لهم عيون يبصرون ولا يبصرون الحمار يعرف صاحبه يعرف والثور يعرف قانيه اما اسرائيل فلا يعرف شعبي لا يفهم ربنا يا عيني صعبان عليه يقول شعبي ما بيفهمش ما بيفهموش ما بيفهموش ليه؟ من بسبب ذات الكبرياء يبقى ثمر التوبة هو الترك هو التغيير انت سبت حاجة عشان ربنا ولا لا هتسيب ايه الاسبوع ده وده اسبوع التوبة ده قمة التوبة في السنة كلها ده احلى اسبوع تطلع فيه وعد ده اجمل اسبوع تسكب فيه دموع ده احلى اسبوع تسجد فيه بقلبك وجسدك عشان توصل لازم لثمرة اوعى تكتفي بمشاعر ولا بكلمات لازم توصل لنتيجة لازم تاخد خطوة لازم يبقى في موقف سبت ايه اديت ظهرك لايه هتمسك في ايه هتعمل ايه في التغيير اللي حصل في الوعد اللي انت هتبتدي تمشي فيه اتنين ثمر الروح راجع نفسك يا ترى بعد سنين من التدين المحبة شكلها ايه لسه بتحب الناس زي ما بيحبوك الله مين قال كده؟ ده غير خالص كلام المسيح إن أحببتم الذين يحبونكم أي فضل لكم والكلام ده بيعملوه اللي في الشارع برضه حبوا اللي بيحبوهم لا الثمر انك تحب اللي ما بيحبك انك تحب اللي قدامك حتى لو هو مش كويس هو ده الثمر والا تبقى الحياه الروحيه كلها زيك ثالث حاجه نختم بيها ثمر الخدمه ربنا مستني مننا ان احنا نجيب نفوس بس تلاحظوا انها لازم تمشي في التسلسل ده لما الواحد فينا بيتوب بيتغير بيمتلئ بالروح فتطلع عليه ثمار الروح ثمار الروح تعطيه جاذبية فيجتذب نفوس آخرين أقولها تاني الحكاية تبتدي بالتوبة الأول ما احنا ناس زينا زي غيرنا مليانين خطية لما الواحد يتوب يمتلئ بالروح يتغير فيتملي بالروح الروح القدس يبتدي يثمر في حياته محبة فرح سلام الحاجات دي تخليه شبه المسيح فتشد بقى تجيب بقى ناس تاني ربنا وده أجمل ثمر عند ربنا أعظم ثمر تقدمه للمسيح له المجد إنك تجيب لي نفوس بعيدة أغلى حاجة أغلى هدية تدخل بيها السنة إنك تجيب ناس ضاعت أو بعدت لربنا ساعات أتصورها كده ببساطة لو ابن واحد فيكم ربنا يحمي ولادكم ضاع ضاع مش لاقيينه وبعدين بعد شهور ولا سنين لقيت شخص جايب لك ابنك تبقى عاوز تعمل معاه ايه تبقى عاوز تديله يعني كل ما تملك تديله عينيك هذا شعور الاب السماوي بكل من يحضر له بنين يقول معلمنا يعقوب الذي يرد خاطئا عن ضلال طريقه يخلص نفسا من الموت ويستر كثرة من الخطايا في دانيال 12 يقول الذين ردوا كثيرين إلى البر يضيئون كالكواكب في ملكوت أبيهم إلى ظهر الظهر ما نفسكش تبقى كده ما نفسكش في السماء تبقى مكانتك عالية أوي انت تقول الكلام ده للرسل والقديسين لا صدقني الكلام ده لسه ليك بس شوف هتجيب كام واحد للمسيح طب هتجيبهم ازاي لازم يبقى في ثمر روح طب هتكمل ازاي لازم يبقى في توبة ثمر توبة لما تثمر ثمار التوبة وتثمر ثمار الروح ستأتي بثمر كثير هتجيب ناس كتير قوي الاسبوع ده برضه ربنا يسوع له المجد يقول كلمه جميله قوي يقول ايه انا ان ارتفعت عن الارض اجذب الي الجميع قال هذا مشيرا الى اية ميتة كان بيشاور على الصليب انما ليها معنى تاني هي التوبه اصلها تخلي الواحد يرتفع عن الارض عن الارضيات الناس كلها تتكلم في الفلوس انت برضه لسه بتتكلم في الفلوس الناس كلها بتجيب سيره بعض و... لسه في الحاجات دي ارتفعت عن الارض هيحصل ايه؟ هيبان عليك ثمر الروح محبة فرح سلام طول امان لطف وداع ايمان ساعتها هيحصل ايه؟ انا ان ارتفعت عن الارض اجذب الي الجميع طب ولما تجذب الجميع تاخدهم وتدخل بيهم السماء تدخل بزفة بقى وكل زفة تتناسب مع عدد الداخلين يعني شوف اللي جايب ألف واحد في ديله غير اللي جايب مصاريف كله حلو بس طبعا تفرق كتير قوي تكون جايب ألف واحد في ديلك رجعتهم لربنا أغلى مهمة ورسالة في حياتنا إن إحنا نرجع الناس لربنا هتقول له بس إحنا مليانين خطية طب ومالهم وهي السامرية راحت تجيب الناس وهي لسه يعني أول خطوة توبة جابت الثمر ورا بعض ثمر التوبة على ثمر الروح على ثمر الخدمة في بعض كده وجاب الطابور وطلعت تقابل ربنا يسوع هل انت مشغول بخلاص اللي حواليك هل نفسك كل شخص تقابله بيدخله السماء هل بيصعب عليك كل شخص بعيد عن الكنيسة هل على الأقل بتصلي من أجل كل نفس بعيدة ايه دورك ناحية الناس دي كلها ايه احساسك ناخد ناس ماشية في سكة جهنم خايف عليها ولا لا حاسس بيهم ولا لا الحاجات دي ما تجيش غير لما تبقى مليان بثمر الروح بولس الرسول يقول ايه يقول من يعصر وانا لا اعصر من يضعف وانا لا التهب يا عم كفايه اللي انت بتخدمه يقول لا لا ده اللي بيقع منهم بيولع فيا بيوجع قلبي صرت للضعيف كضعيف لكي أربح الضعفاء صرت لليهودي كيهودي لكي أربح اليهود صرت للذين بلا ناموس كأني بلا ناموس لأربح الذين بلا ناموس صرت للكل كل شيء لكي أربح على كل حال قوما قد كده مشغول بالموضوع طبعا هل أنا مستعد يعني آخد أي شكل وأعمل أي حاجة بس أربح ناس بالملكوت ليه؟ عشان أقدم عذراء عفيفة للمسيح عشان أقدم ثمر يفرح السماء ويفرح ربنا صدقوني ربنا حاطط في حياتنا ناس كتير قوي ممكن بيهم ندخل السماء نفوس كتيرة حوالين كل واحد فينا ممكن تبقى طريقنا للملكوت لو شدناهم ودخلنا بس هل الواحد فينا مركز جيرانك فين أصدقائك فين قرايبك فين معارفك فين مش هقول اللي في الشارع واللي بتقابله كل يوم كل دي دواير كل نفس بتشوفها ممكن تبقى كنز ليك في السماء رصيد ليك في الملكوت فأول صيام الكنيسة شغلتنا وقال لا تكنزوا كنوزا على الأرض كنزوا كنوز في السماء أحد معاني الكنوز في السماء هي النفوس اللي هتوصلها السماء حوشت قد إيه في السماء لغاية دلوقتي كام نفس عرفت ربنا يسوع على ايديك او من خلالك وخلي بالك مش هيعرفوه بكلامك هيعرفوه عن طريق ثمر الروح لو انت مليان محبة هيعرفوه لو انت فرحان بربنا هيعرفوه لو انت طويل الاماه لو انت فيك تعفف فيك ايمان فيك صلاح ايوه كده هتجذب اليك الجميع النهارده لقائنا مع ثمر التين وبنصلي ربنا ما يسمحش نسمع الكلمة المخيفة دي لا يكون فيك ثمر إلى الأبد وبعد كده التلاميذ يقولوا للمعلم يا معلم الشجرة اللي لعنتها يبست قال لهم طبعا خلاص خدت فرصتها خلاص ده مش سنين ده اليهود خدوا فرصتهم 1800 سنة تقريبا من زمن أبونا إبراهيم إلى ربنا يسوع له المجد وهو من ساعة أبونا إبراهيم بدأت الأمة اليهودية كم مرة أردت ولن تريدوا وإذا بيتكم يترك لكم خراب عشان كده تلاحظوا في نفس اليوم ربنا يسوع دخل وقلب الهيكل كان عاوز يقول لهم هو ده الثمر بعد عشرة 1800 سنة الهيكل يبقى منظره كده هو ده ثمر عشرتي كشعب ان تعملوا بيتي مغارة لصوص مكان للبيع والسرقة والبهايم مفيش ثمر في منظر بس وكل حاجة ليها تحليل وتبرير عندهم نختم ونراجع تاني نقول ايه هل لنا ثمر توبة ترك تغيير هل لنا ثمر روح محبة فرح سلام أخيرا هل لنا ثمر خدمة هل في حد هنقدمه للمسيح الذي له كل مجد وكرامة لإلهنا كل مجد وكرامة دائم إلى جهنم